المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم بمناسبة صوم السيدة العذراء محاضرة قداسة البابا من القديسة العذراء مريم يوم الأربعاء المبارك الموافق 14 8 1996
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عايز أكلمكم النهاردة عن بمناسبة صوم السيدة العذراء عايز أكلمكم عن القديسة العذراء مريم إن كان السيد المسيح قد قال عن يوحنا المعمدان لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان يقصد من الرجال طبعا فإذا كان يوحنا المعمدان كان أعظم من ولدته النساء بشهادة السيد المسيح فإن العذراء مريم هي أعظم من ولد من النساء لا توجد إنسانة أعظم من العذراء مريم كانت هناك نبوءات عن التجسد الإلهي في ملء الزمان وكان ملء الزمان ينتظر هذه القديسة التي يولد منها السيد المسيح نساء كثيرات نلنا كرامات ولكن لم تنل مثلها واحدة منهن كان النساء كلهم كل امرأة تشتهي أن يولد منها المسيح ولذلك كانت المرأة العاقر تعتبر عارا وتحزن لأن مش هيجي المسيح منها لغاية لما جات نبوات انه هيجي من عذراء فتغير الامر نساء كتير كن قديسات لكن ما كانتش ولا واحدة منهم تصلح انها تكون ام للسيد المسيح مهما كانت قدسيتها لم تكن واحدة منهن تحتمل ذلك المجد العظيم مش ممكن ولذلك ربنا كان منتظر ان تولد انسانه متضعه القلب ليها قلب متضع بعيد عن الكبرياء ومحبه العظمه والكرامه لكي يمكنها ان تحتمل هذا المجد زي ما قال القديس الانبا انطونيوس هناك كثيرون يمكن ان يحتملوا الاهانه لكن الذي يستطيع ان يحتمل الكرامه هو اعظم في ناس ما بيقدروش يحتملوا الكرامه نفوسهم تنتفخ من جوه قلبهم يتكبر ما يقدرش يحتمل الكرامه فكان لابد من ولادة المسيح من إنسانة تحتمل هذه الكرامة تحتمل المجد الذي ليها باعتبارها في أوتوكوس والدة الإله مين تحتمل هذا المجد مش أي واحد واحدة تحتمل الرؤى الملائكة اللي ظهروا واحدة تحتمل المعجزات كلها اللي أحاطت بالميلاد واحدة تحتمل عظمة هذا الابن وتأثيره عليه واحدة تحتمل مديح الأجيال ليها مش كل حد يقدر على كده ابدا لذلك العذراء في تسبحتها قالت لان الرب نظر الى اتضاع امته لاحظوا قالت امته ما قالتش امه فمن اجل اتضاع هذه الامه أخذت مجد التجسد الإلهي منها مين اللي تقدر تحتمل حلول الروح القدس عليها وبطريقة إقنومية داخل جسدها لكي يوجد جسدا للإب ولكي ينقي جسدها من الخطية الأصلية أثناء فترة الحمل لكي لا يرث هذه الخطية الابن المولود منه مين الإنسانة المطلعة التي تحتمل أن قوة العلي تحل عليه مين الإنسان المتضعة اللي تحتمل أن القدوس المولود منها يدعى ابن الله مين الإنسان المتضعة اللي تحتمل مديح الناس وتحتمل مديح اليصابات ليها اليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي دي لو ما كانتش متضعة ما تقدرش تحتمل الكلام ده مين الإنسانة المتضعة اللي تحتمل إن علي صبات تقول لها حين صار صوت كلامك في أذني ابتهج الجنين تحرك الجنين بابتهاج في بطنه إن لما سلمت العذراء على ألي صباط حل عليها الروح القدس مين اللي تحتمل دي إلا لو كانت متضعة دي حاجات كتيرة من الأمجاد أحاطت بيها فإن لم تكن متضعة القلب ما كانت تحتمل هذه الأمجاد لذلك انتظر ملء الزمان أن توجد هذه الإنسانة المتضعة التي تحتمل مجد التجسد الإلهي وما أحاط به من بهاء من نور من معجزات من ملائكة إلى آخره هذه الإنسانة المتضعة هي اللي قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك يعني صوروا الملاك يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله بعد كده تقول له هو ذا أنا أمة الرب أما يعني عبده أمة الرب يعني عبده خادمة ليكن لي كقولك لاحظوا ان لما اليصابات قالت لها من اين لي هذا دي اليصابات كانت جات لها امجاد اخرى في البشاره بابنها كانت في الشهر السادس لما زارتها العذراء ايه الامجاد دي قيل في البشاره بابنها ان هذا الابن يكون عظيما امام الله يكون نذير وخمرا ومسكرا لا يشرب ان هو يرد قلوب الابناء الى الاباء ان هو يهيئ امام الرب شعبا مستعدا ده ملاك الرب اللي يهيئ الطريق قدامه ده هينزل بروح ايلية وقوته يعني اليصابات وهي بتكلم العذراء عارفة هي مين اليصابات عارفة هي مين هتبقى ام الملاك اللي هيئ الطريق امام ربنا هتبقى ام العظيم امام الله هتبقى ام النذير هتبقى ام الذي يهيئ لله شعبا مستعدا ومع ذلك كل عظمتها كأم لهذا العظيم الابن العظيم تضاءلت جدا أمام العذراء وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي العذراء كانت شعرة بكده ولذلك قالت في التسبيحة بتاعتها ان ربنا انزل للاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين المتضعين يعني الناس الغلابه يعني كانت شعره بكده وكانت شعره بانها ما عملتش حاجه ولكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس انا مش حاجه لكن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس من اتضاع العذراء ايضا وهي في مجدها كوالده الاله قالت تبتهج روحي بالله مخلصي يعني قالت سيبكم من كل الكلام ده اللي بتقوله اليصابات من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي وان حين صار صوت سلامك في اذن الى اخره انا عارفه اني انسانه محتاجه الى الخلاص وتبتهج روحي بالله مخلصي في عباره تبتهج روحي بالله مخلصي اظهرت انها انسانه محتاجة إلى الخلاص مثل باقي البشر على سطح الأرض. دي العذراء في اتضاعها. العذراء أيضا كانت بركة في الأماكن التي تحل فيها. كانت بركة في بيت أليصابات لأنها حين حل صوت سلامها في أذن أليصابات حل الروح القدس عليها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وامتلأ الجنين في في بطنها من الروح القدس لأن قيل عن يوحنا المعمدان من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس فإمتى امتلأ من الروح القدس في بطن أمه عند زيارة العذراء لأليصابات حين صار صوت سلامها في اذن اليصابات امتلأت اليصابات من روح القدس وامتلأ جنينها وارتكض بابتهاج فكانت بركة في في بيت اليصابات بركة للأم وبركة للجنين وأخذت اليصابات روح الانكشاف وعرفت ان هذه امنت بما قيل لها من قبل الرب من اتضاع العذراء برضو كونها بركة انها مكثت في بيت اليصابات ثلاث اشهر ما قالتش بقى وتطلع مين اليصابات دي ويطلع مين ابنها دي ام رب المجد وباعتراف اليصابات اول ما سمعت ان اليصابات حبلت في شيخوختها وانها في الشهر السادس يعني في الايام الاخيره للحبل راحت لها ومشيت في الجبال وقعدت تخدمها ثلاث اشهر شعرت بان هذه العجوز تحتاج الى خدمه في هذه الاشهر الصعبه على اي امراه حامل تخدمها وهي ام رب المجد ده اتضاع العذراء يعني هي بالنسبه لنا اول كل حاجه انها درس في الاتضاع في كلامها في خدمتها للاخرين في التسبيحه بتاعتها باين الاتضاع باستمرار كانت ايضا بركه في عرس قانا الجليل ولما فرغت الخمر والراجل صاحب البيت اصبح في موقف محرج تشفعت لدى ابنها علشان لا يخجل صاحب الحفل وكانت سبب البركه في هذه المعجزه اللي عايز اقوله ان السيده العذراء كانت تربيتها في صغرها تؤهلها الى هذا الوضع انسانه ابوها مات وامها ماتت في سن السادسه وسن الثامنه يعني من ثمان سنين اصبحت يتيمه الابوين يتيمه الابوين ليس لها حب من اب ولا من ام فاتجه حبها الى الله وتركز فيه وده الوضع السليم الروحي لكل من يتيتم من ابويه ان يركز قلبه في محبه ربنا زي ما قال داوود ابي وامي قد تركاني والرب يضمني وهكذا كان يتمها سببا في انها تتربى في الهيكل يعني جايز واحد يقول يا رب البنت الكويسة دي القديسة الطيبة تسمح بانها تتيتم من الاب والام في هذه السن يقول لا دي خير ليها وبركة ليها لان بهذا تربت في الهيكل الهيكل كان فيه دار اسمه دار النساء مش تفتكروا الهيكل زي عندنا قدس الاقداس لا ده الهيكل ده مبنى كبير فيه القدس وفيه قدس الاقداس وفيه دار النساء وفيه حاجات للخدمه كان حاجه كبيره فهي تربت في دار النساء في الهيكل تربيتها في الهيكل كانت لخيرها كانت فتره ليها للخلوه المقدسه كانت فتره للقراءه كانت فتره للحفظ كانت فتره للتسبيح كانت فتره للصلاه كانت فتره لتقويه لتقويه علاقتها بالله منذ هذه السن المبكره ايضا انا ملاحظ انها في هذه الفتره بدات تحفظ المزامير بدات تحفظ المزامير لان التسبيحه بتاعتها غالبيتها من مزامير داوود النبي صوره هي بتتكلم بكلام غالبيته من المزامير بتنطق بكلام الله اتعلمت في هذه الفترة الصمت والهدوء والتأمل وفضلت فضيلة الصمت معاها طول أيام حياتها ما بتتكلمش كتير في ستات في الكتاب المقدس كلامهم كتير وفي ستات في الوقت الحاضر كلامهم كتير لكن السيدة العذراء كانت امامها معجزات مبهره ومع ذلك كانت تحفظ كل هذه الامور متامله بها في قلبها ما قعدتش تحك كتير ما قعدتش تحك كتير يخيل الي مجرد خيال يعني انا بقوله بس والعهد على الراوي ان هي اتكلمت شويه ربما في بيت يوحنا الحبيب او في مكان اخر مع بعض الرسل عن امور ما كان احد يعرفها الا مريم العذراء مثال لكده هي جاءت بالسيد المسيح اثناء طفولته المبكره جدا جدا جت الى ارض مصر وقضت سنوات في ارض مصر الى ان مات هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي فرجعت المعجزات اللي بتروى في كتب التاريخ عن العذراء في ارض مصر وما حدث من العجائب معها وما حدث من يد الله وما حدث من معجزات قطعا مصدره الوحيد كان السيدة العذراء مين هيقول غير دي ولكن لم لم ين- لم ينسب إليه لم ينسب إليه لم ينسب إليها لأن هي كانت بتدي الرسل كأم روحية للرسل والرسل بيتكلموا وبعض الرسل الذين لم يتكلموا هذه المعلومات حفظت في كتب التاريخ يعني منين نعرف ان السيدة العذراء جت عند حكاية شجرة المطرية والمعجزات اللي هناك ومنين نعرف كنيسة ابو سرجة ومنين نعرف وصولها للدير المحرق ومنين نعرف ايه المعجزات اللي كتبت في دي دي حاجات كتيرة اللي عايز يلقي عليها محاضرة تاخد محاضرة طويلة طبعا العذراء اتكلمت عن دي وحفظت لنا في التاريخ ودي بركة بهذه المناسبة وردت نبوءة عن مجيء العذراء إلى مصر في نبوءة أشعياء النبي إصحاح 19 آية واحد وحي من جهة مصر هو ذا الرب جاي على سحابة عظيمة إلى مصر فترتجف مصر و- وتتكسر أصنامها دي نبوءة عن مجيء العذراء إلى مصر شبهها الكتاب بأنها سحابة سحابة يعني مرتفعة لفوق دي تورينا إزاي ربنا في المجيء الثاني جاء هيأتي على سحاب السماء ولكن في مجيئه إلى مصر جاء على سحابة هي السيدة العذراء مرتفعة لفوق سماء ثانية بنسميها سحابة وبنسميها سماء ثانية ومن أجل طهارتها بنسميها الحما... بنسميها الحمامة الحسنة الحمامة رمز للروح القدس ولذلك الكاهن وهو خارج من الهيكل أول ما يخرج من الهيكل يدي البخور يمينه عند أيقونة العذراء ويقول السلام لك أيتها الحمامة الحسنة سلام للعذراء وبخور للعذراء أول ما يخرج من الهيكل على إيده اليمين قبل ما يبخر في الوسط للرسل وقبل ما يبخر في الشمال ليوحنا المعمدان يدي البخور في الأول للسيدة العذراء ودي تدينا فكرة عن عظمة العذراء إنها كانت أعظم من الرسل وطبعا في التسبحة بنقول عليها انها اعظم من الشاروبيم واعظم من السرافيم اعظم من رؤساء الملائكه وفي الهيتينيات وفي الابرز في, في التشفعات بنقول شفاعة العذراء قبل شفاعة رؤ- رؤساء الملائكة لأن واحد بيسألني بيقول لي إيه قيمة ال- العذراء اعتقادنا في العذراء اعتقادنا في العذراء انها اعظم من رؤساء الملائكه واعظم من الشروبيم والصارفين واعتقادنا في العذراء انها السماء الثانيه لان اذا كان السماء هي مسكن الله كانت السيده العذراء ايضا هي مسكن الله حملته في داخلها تسعه اشهر في فتره الحمل المقدس والعذراء بالنسبة للكنيسة بنشبهها بتابوت العهد تابوت العهد كان أقدس حاجة فيما يحمله الشعب في تنقلاتهم وكان من خشب الصمت الذي لا يسوس وكان مصفح بالذهب من الداخل والخارج وكان يحمل على قضبان أربعة مصف- مصفحين بالذهب برضه لما تشبه بتابوت العهد بتشبه بالقيمة العظيمة اللي كله من ذهب وخشب لا يسوس رمز إلى طهارتها وقدسيتها وايضا بنشبهها بتابوت العهد لان تابوت العهد كان جواها عصا هارون التي اخضرت واثمرت رمز ايضا لبتوليه العذراء التي اثمرت وكان جوه تابوت العهد لوحي الشري... لوحاء الشريعه رمز الى كلمه الله الذي كان وسطيها وكان جوه تابوت العهد قسط المن والمن كان رمز للمسيح ايضا فكان جواها المسيح في المن لأن المسيح كان يشبه بالمن الخبز الحي النازل من السماء وكلمة الله اللي في لوحي الشريعة وعصا هارون ونفس تابوت العهد ده كله كان يرمز للعذراء دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة دايما العذراء في فكرنا في الكنيسة الشورية اللي هي المبخرة واحنا بنبخر بيها ده احنا بنقول للعذراء انت الشورية في لحن طي شوري وتي شوري اه ليه الشورية لان زي ما الشورية جواها الفحم المتحد المتقد بالنار الفحم المتحد بالنار رمز لتجسد المسيح لناسوت المسيح المتحد بلاهوته طب ناسوته متحد بلاهوته جوه بطن العذراء يبقى جوه الشورية الشورية تدينا الفكرة بنشبهها بالعليقة المشتعلة بالنار والنار لا يحترق ازاي جواها جمر اللاهوت نار اللاهوت وهي لا تحترق بيه انا ما اقدرش اعرف ايه شعور العذراء في فترة الحمل المقدس في فترة تحرك جنين جواها معروف انه لاهوت متحد بناسوت هي كانت فترة مجد ونعمة معينة اعطيت ليها لكي تحتمل هذه الفترة في امجادها الداخلية والخارجية ايضا السيدة العذراء في الزقسولوجيات اللي احنا بنقولها لها حاجات كتيرة جدا في تمجيد العذراء واحد يقول الله له المجد يقول ايضا واعطى اولاده المجد الذين سبق فعرفهم سبق في عينهم وهؤلاء مجدهم ايضا والمسيح قال للاب انني اعطيتهم المجد الذي اعطيتني المجد الذي اعطيتني انا اديته لهم وربنا هيمجدنا فكان بالاولى العذراء ده مجدها في حياتها ومجدها في وفاتها ومجدها في صعود جسدها الى السماء ومجدها في تشفعاتها ومجدها في زياراتها لكثير من البلاد زيارتنا زيارتها لمصر في حياتها ومع ابنها ربنا يسوع المسيح المهرس النجار وظهورها في العذراء في الزيتون وظهورها في كنيسه دميانا في بابا دبلو وامجاد كثيره جدا وظهورها في بلاد متعدده وظهورها كنور مجد نساء كثيرات نلنا كرامات ولم تنل مثلك واحده منهن هذه الحمامه الحسنه وهذه السحابه المضيئه وهذه تابوت العهد وكل ده دي حاجات كتيرة لو واحد اداكوا فيها محاضرة لوحديها يمكن ما تكفيش السيدة العذراء احنا ناخذ درس من طهارتها وناخذ درس من اتضاعها وناخذ درس من خدمتها لأليصابات العجوز أول ما سمعت راحت تخدمها على طول وناخذ درس من صمتها ومن تاملها وناخذ درس من معيشتها في الهيكل ومن حياه الخلوه والتامل وناخذ درس من حفظها للمزامير وناخذ درس من تسبيحتها يعني اول ما شافت اليصابات واتكلمت معاها ما قعدتش تدردش زي بقيه الستات اللي بيدردشوا مع بعض قالت تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس تدينا فكره عن اللقاءات المقدسه لما الناس يلتقوا مع بعض ومعاهم الصلاه والمزامير والامتلاء من الروح القدس والكلام الحلو الطيب والاتضاع اللقاءات الجميله ناخد كلها دروس ناخد منها دروس ايضا في حياه التسليم حياه التسليم السيده العذراء كانت عايزه تعيش عذراء طول عمرها ولا يكون لها علاقه برجل ولا بحياه زوجيه ولا غيره فجه ربنا قال لها لا ده انت هتولدي ولد وتحبلي طبعا دي دي ما كانتش سكتي لكن لما عرفت ان هذا الامر من الله بحياه التسليم قالت هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك ليكن لي كقولك حياه تسليم لذلك ربنا ادها الاثنين ادها الحبل والولاده والامومه والرضاعه وادها ايضا البتوليه الدائمه فجمعت بين الامرين لما هي سلمت نفسها لربنا ده عظيم ربنا صحيح فهي كان ليها حياة التسليم في عبارة ليكن لي كقولك حياة التسليم في قبولها الحبل والولادة حياة التسليم في انها تسافر وترجع حسب مشيئة الله خدوا الطفل واهربوا لمصر نهرب لمصر ارجعوا من مصر نرجع من مصر حياة التسليم دي مش بس التسليم في التنفيذ ان نفذوا وراحوا مصر وجمنا لا ده تنفيذ من جوه يعني ايه تنفيذ من جوه ده ايه ده انتوا مش انا مش هبقى ام الرب زي ما قالت لي اليصابات والده الاله القدوس المولود منك اللي هيجلس على كرسي داوود ابيه ولا يكون لملكه انقضاء امال ايه اللي احنا شايفينه ده ايه ده ايه اللي شايفينه شايفين حاجات يعني في ظاهرها لا تعبر بقى انا هولد اللي يكون يجلس على كرسي داوود ابيه الى الابد ولا يكون لملكه انقضاء ام اولده في مزود بقر ولا يكون لينا موضع في البيت دي ايه دي علاماتها ايه دي لا تسليم تسليم تمام داوود كان كده برضه ربنا مسحه بعت له صمويل مسحه ملك وبعد كده لقى نفسه مضطهد وبيجري من برية لبرية ومن قفر لقفر ولا لم ينل من الملك شيئا ايه ده يا رب امال فين المسحة معلش هتيجي المسحة في ملء الزمان بقى عملها والملك في ملء الزمان وانت يا عبد هتبقى ام ملك الدهور ام ملك المجد بس هتتمتعي بالملك ده بعدين دلوقتي المزود ودلوقتي البقر ودلوقتي الفقر ودلوقتي العوز ودلوقتي الهروب لارض مصر ودلوقتي الرجوع ويا ريت في ارض مصر هربت يعني على عدم لا يا ريت كانت كل ما تروح في مكان ومعاها المسيح طبعا له المجد تقع الاصنام متكسره فيقول لهم انتوا جايين تتعبونا اتفضلوا اخرجوا من البلد يطردوهم تروح بلد تاني نفس الوضع فظلت مطروده من بلد الى بلد واراد الرب هذا لكي يقدس بلادنا جميعها يقدس الوجه البحري ويقدس الوجه الابلي ويقدس موضع دير المحرق وموضع جبل الطير ويقدس منطقة الزيتون ويقدس المطرية ويقدس مصر القديمة ويقدس حاجات كتير مواضع كتيرة صارت فيها العائلة المقدسة فظلت طريدة وتحتمل كل هذا طب فين قوة العلي التي تظللك وانا في الذل اللي انا فيه معلش احتمل وهكذا كانت العذراء لها الايمان الذي لا يشك الايمان الذي لا يشك ممكن واحد ربنا يديله مواعيد وما ينفذهاش فيبتدي يشك لكن العذراء لها الايمان الذي لا يشك مهما كان الفقر والعوز ومهما كان الهروب لارض مصر ومهما كان الطرد من بلد لبلد ومهما كان ما قاله ما قاله قاله لها سمعان الشيخ ان يجوز في قلبك سيف ليه يا رب هو يعني كونك والدت الاله تبقي بعيده عن التجارب وبعيده عن المتاعب لا ابدا معاك التجارب والمتاعب وانا معاك في التجارب والمتاعب يقول الرب اللي تعب من الحكايه دي جدعون احد القضاه اللي موجود في سفر القضاه جاله الملاك وقال له ايه قال له الرب معك يا جبار البأس الرب معك ايه يا جبار البأس فقال له قل لي يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد اصابتنا كل هذه البلايا فين المعجزات اللي قالوها ابائنا القديسون كده يا جدعون تشك ان كان الرب معنا فلماذا اصابتنا هذه البلايا لا الرب معنا وسط البلايا لا يمنع عننا التجارب لكن يكون معانا حتى مع العذراء دي تدينا فكرة على ان احنا نتعلم الاحتمال ولا نشك ونقبل الضيقات بفرح ولا نتذمر لم نسمع اطلاقا ان السيدة العذراء قالت كلمة تذمر لا كلمة تذمر على المزود ولا كلمة تذمر على الهروب ولا كلمة تذمر على الطرد من مدينة لمدينة في أرض مصر ولا كلمة التذمر على الأسفار الصعبة اللي سافرتها من فلسطين إلى مصر ومن مصر لفلسطين ما فيش ليكن ليك قولك ولا إنها عاشت في فقر في بيت نجار مش في بيت يجلس على كرسي داوود أبيه ولا يكون لملك قضاء ليكن ليك قولك حاليا دلوقتي تغيرت الامور طبعا انا ما شفتهاش لكن يعني في الصور شفتها حتة مزود البقر دي بقت حاجة فخفخة والكنائس اللي اتبنت والمقادس اللي هناك وحاجة جبروت هو بقى مزود دلوقتي ما بقاش مزود والبقر اللي فيه ما خلاص يعني ضاعت ايامهم و وبقى ليه امجاد بقى هذا المزود مكان يسجد فيه الملوك والاباطره ويسجد فيه البابوات والبطاركه والمطرنه والاسافه والاسوس مكان له مجده لكن ايامها ما كانش ليه المجد ده دي بقى المجد غير المرئي اللي نشوفه ليس بالعيان انما بالايمان ما تتضايقيش من ان يتبني يتولد في مزود المزود ده هتشوف العظمه بتاعته بعدين بعدين هتشوف ايه وانت في السماء حاجه عجيبه السيده العذراء ايضا رغم متاعبها الكثيره كان لها الفرح بالرب الفرح بالرب يعني تقول تبتهج روحي بالله مخلصي ابتهاج الروح فرح الروح من جوه مهما كانت الظروف حواليك فقيرة غلبانة عايشة في بيت نجار آه يعني حالتها على قدها ما يهمش لكن هي مبتهجة بالرب تبتهج روحي بالله مخلصة ليه لأن القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس صدقوني أنا لو ما لما قريت العبارة دي يعني لفت في مخي لفة تانية غير اللي عندكم ازاي هو لما بشرها الملاك قال لها وهو ذا اليصابات نسيبتك حبل هي رخ فهي جريت وراحت على ايه على اليصابات يعني لما قالت العبارة دي القدير صنع بي عجائب كانت في في الايام الاولى من حبلها انها مكست مع اليصابات ثلاث اشهر يعني قضت المدة كلها طب قولي لي بقى ايتها السيدة العذراء يا امنا الحنون المباركة ايه العجائب اللي حصلت لك لغاية دلوقتي ما كانت لسه لا ولدت ولا شافت امجاد الميلاد ولا تسابيح الملائكة ولا سجود المجوس ولا عظمة الابن صنع بي عجائب يكفي انها بهذه العجائب مجرد الحبل المقدس ان في داخلها اللاهوت اتحد بالناسوت هو ساعتها كان في عجائب غير دي ايه العجائب اللي كانت كده هو جايز اختيارها العجائب ده صنع بيه عجائب دي ده بعدين صنع بيك عجائب وبعدين في معجزاتك ده صنع معك عجائب وصنع بك عجائب لكن ساعتها لما قالتها ما كانش حصل حاجه غير الحمل المقدس في التسبيحة بتاعتها تجدوا حاجة جميلة اللي هي التأمل في صفات الله الجميلة كان عندها العذراء اهتم الرب بها حتى وهو على الصليب فعهد بها إلى تلميذه يوحنا عدد عهد بالأم المحبوبة إلى التلميذ المحبوب عهد بالأم البتول إلى التلميذ البتول عهد بالأم الروحية لجميع الرسل إلى التلميذ